لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك و...
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد عشر ذي الحجة إن شاء الله المفروض هتبدأ الحد اللي بعد جاي طيب أنا عايز أفوز بيها اعمل ايه آه لا احنا افترضنا ان احنا عندنا بيتين في بيت في ولد في الثانويه العامه والبيت الثاني في ولد في الثانويه العامه فالبيت ده كله متفوقين ودكاتره ومهندسين والبيت الثاني كله فاشلين في فرق بين البيتين البيت اللي كله دكاتره ومهندسين دول هيعملوا في الولد بيكهربوه اوعى تسقط اوعى تبقى فاشل احنا مش هنقبل اقل من 98% فالولد مش بيبدا الاستعداد قبلها باسبوع بيبدا الاستعداد قبلها بقد ايه؟ بسنه فالحين ما عندوش وقت دايما خلاص البيت التاني خلاص ما كله فاشل فمش فارقه كتير يعني فالنهارده لو انت حطيت في دماغك او حطيت وضعت النص خلينا نتكلم بقى بالمصطلح نصب عينيك اهميه العشر حاطط قدامك كده ان العشر دي ايام يعني اما تبص تلاقي كده ايه بيتكلموا ايهما افضل ايهما ايه افضل ايام العشر دي ولا ايه العشر الاواخر من رمضان مين افضل فلما توصل معاك ان العشر الاواخر من رمضان كله بيسيب الدنيا كلها ويخش الاعتكاف ومركز واللي ما بينامش واللي بيصلي طول الليل وطول النهار عمال يقرا في القران برضه احنا احيانا لحد دلوقتي احنا مش مستوعبين الموضوع لان احنا ما اديناش الايام دي ايه؟ حق قدره. ربنا سبحانه وتعالى قال والفجر وايه؟ قالوا ليل العشر دي عشر ذي الحجه. خلاص؟ فربنا لما يقسم يقسم بايه؟ تعظيم فلا بد ان احنا نعظمها فتعظيمي لها ان الجليل جل جلاله عظمها فاذا كان هو سبحانه وتعالى عظمها فالعلماء اختلفوا لما العلماء يقارنوا يعني الواحد لحد دلوقتي بيحاول يستوعب فكره ان في مقارنه بينها وبين 10 رمضان انت ما بتعملش مقارنه بينها وبين رمضان في ناس كتير فاهمه ان قضيه الصيام لا ما هو ايه المانع ان انا مش هصوم اصلا يعني في ناس عقد العزم من دلوقتي انها تعمل ايه؟ انها ما تصومش وعقد العزم انها تبقى ايام عليه فما ينفعش الكلام ده لازم النهارده نحط نصب اعيننا اذا كان قالوا ان هذه الايام افضل من ايه؟ من عشر مين؟ رمضان يعني قالوا الايام العشر بتاع ذي الحجه دي ايامها نهارها افضل من ايه؟ من رمضان لان فيها يوم عرفه ولكن ليالي العشر بتاع رمضان افضل عشان فيها ليله القدر فاذا كان وصل ان نهارها ده افضل منين؟ مفيش يوم في رمضان في الاجر بتاع يوم عرفه ان من صام يوم عرفه ايمانا واحتسابا غفر له ايه؟ سنتان سنه ماضيه وسنه مقبله مفيش يوم في رمضان في الاجر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في ايام عشر ذي الحجه ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه العشر لما حضرتك تقول انك انت هتسبح تسبيحه في اي يوم في السنه وهتسبح تسبيحه في العشر لا في فرق هنا تكسب ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب من الله من هذه الايه؟ العشر فالعمل الصالح في الايام دي غير اي عمل تاني الله يعني مثلا انا لو صمت اي يوم في السنه زي الايام دي لا الحاجه الوحيده اللي تفرق في رمضان لان رمضان صيامه ايه؟ فرض لكن دي مش فرض لكن اي نافله لا هنا احسن طيب صدقه لا هنا احسن طب الجمعه خلي بالكم ان العشر دي بيجي فيها كام جمعه؟ جمعتين يوم الجمعه مش اي جمعه ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل في الصالح وفيهن أحب من إيه؟ من هذه العشر. يبقى أي عمل عشان كده يعني هنبدأ نتكلم في رقم اثنين عشان ما نطولش انا مش عايز اطول عليكم انا عايز اديكم بالظبط نص ساعه عشان تبقى مركزه يبقى كلمه مركزه. نمره اثنين حضرتك لازم تقعد النهارده تخطط. هم كام يوم؟ 10 ناوي تختم كام ختمه؟ كم ختمة؟ ختمة يعني في اليوم كده كم جزء؟ مش قليل؟ احنا بنقول ما من أيام للعمل أنا فاكرك تقول عشر ختمات كل يوم ختمة ايه رأيكم نتفق على عشر ختمات؟ حد موافق؟ موافق موافق عارفين ايه الميزه في عشر ختمات ولا مش عارفين؟ حضرتك لو انا قلت هجيب 10 ختمات وبدات تجتهد انت ممكن تجيب ثلاثه لكن حضرتك لو قلت جيب ثلاثه هتجيب كام؟ واحده لو قلت واحده هتجيب ايه؟ فالنهارده ايه المانع ان انا احط 10 ختمات؟ طب ايه المانع انها تيجي؟ يعني دي رقم اثنين انا لسه ما خلصتش رقم اثنين لكن انا هخش في رقم ثلاثة مع اثنين رقم ثلاثة ان انا هعمل عملية تنظيمية انا هقرا القرآن امتى وفين وازاي يعني ايه يعني حضرتك هتروح الشغل الساعة كام ترجع الساعة كام طيب حضرتك هتنام الساعة كام هتصحى الساعة كام طب الوقت الفاضي ده انا هعمل فيه ايه ماشي يبقى إيه؟ رقم اثنين تحديد الأعمال رقم ثلاثة تنظيم أوقات الأعمال أنا ناوي أصلي بقد إيه؟ طب أنا هصلي إمتى؟ الفجر مثلا بيبدأ من على الساعة 3 طب أنا هقوم من النوم الساعة كام؟ الساعة واحدة طب هنام الساعة كام؟ 10 طيب هصلي بقد إيه؟ هصلي بثلاث أجزاء لو أنا صليت بثلاث أجزاء كل يوم معنى كده إن أنا أختم كل قد إيه؟ هختم في 10 يوم عرفه ده لازم اعتكاف ما تفكرش في حاجه ثانيه فالنهارده انا هحط جدول اعمال ها انا عايز واحد النهارده انا لازم احدد ان يوم عرفه ده لازم اعتكاف مراتي هتقول لي طب انا هفطر عند ابويا طب انا هفطر عند امي طب انا امي عازماني طب ابويا عازمني طب احنا العيله كده بتجتمع يوم عرفه اعملوا اللي انتوا عايزينه انا هعتكف يوم عرفه هصلي المغرب واجي لكم اللي انتوا عايزين تعملوا اعملوه الشغل انا مش جاي يعني ايه مش جاي؟ يعني مش جاي، اعمل اللي انت عايزينه. كان يعني الاخ رمضان بيعتكف معانا فجه راح الشغل قال لهم انا هعتكف 10 قال له ما عندكش اعتكاف قال لهم انا مش جاي قالوا له انت مرفوض قال لهم شكرا بعد رمضان جات له شغلانه احسن من اللي كان فيها 1000 مره ومن يتق الله فالنهارده انا عايز احدد العمل يوم عرفه اعتكاف خلاص انا مش هرجع فيه انا النهارده هقرا 10 اجزاء آه، هختم 10 ختمات التنظيم بقى انا عايز اقرا 30 جزء ال 30 جزء دول يجوا في كام ساعه في 6 ساعات انا ممكن اقرا 6 ساعات اه في اليوم اه ممكن تيجي امتى وازاي هبدا ارتب وقتي احنا عندنا حاجه ضايعه مننا جدا اسمها الفراغات البينيه الفراغات البينيه حضرتك بتصحى من النوم الساعه كام وحضرتك بتبدا تشتغل مع ربنا الساعه كام يعني انا فوجئت حاجه ان كتير مننا بيصحى من النوم اول ما يصحى من النوم يفضل مرتاح شويه ويقعد على السرير شويه يخش الحمام يقعد شويه بعد كده يتوضا لا يروح يقعد على الكرسي شويه بعد كده يتوضا بعد كده يصلي ركعتين بعد كده يفضل ساعه ما بيعملش اي حاجه طب انا اول ما صحيت من النوم بدات اقرا ممكن ايه اللي يمنع انا كنت قلت لكم قبل كده في تنظيم قراءة القرآن ان حضرتك اما تيجي تقرأ القرآن في سور اللي انت حافظها متينة معاك ما تقراش المصحف ابدا فاستغل الفراغات البينية انا صحيت من النوم لحد ما اوصل للشغل انا ممكن اكون قريت لي جزئين انت بتصحى ما بين الصحيان ووصولك للشغل قد ايه؟ ساعة؟ الساعة دي يجي فيها ثلاث اجزاء الجزء بيجي في قد ايه؟ في تلت ساعة جزئين في نص ساعة وحضرتك ورجع من الشغل كمان ايه؟ جزئين حضرتك كان الشيخ يعقوب جمال عامل عن تنظيم زمان قال لك حضرتك عايز تقرا كام في اليوم؟ بلاش يا جماعه خلينا نقرا 10 اجزاء في اليوم، حضرتك عايز تقرا 10 اجزاء في اليوم؟ حضرتك كل يو- كل صلاه تقرا قبلها جزء وبعديها جزء. عندك كام صلاه؟ خمسه خمسه في اثنين هتصلي بثلاثه يبقوا كام؟ 13 وهتاخد اثنين في النص يبقى كام؟ 15 يبقى تختم كام كله كام يوم؟ معايا ولا الدنيا ظلمه؟ شكلكم مستغربين من الكلام؟ حد ناوي يعمل حاجه عشان نكمل ولا كفايه كده؟ ها؟ ناوي تعمل حاجه يا ابني؟ اكمل؟ طيب. فايه المانع؟ يعني ايه؟ طب حضرتك بلاش هدمتك مش 10 اجزاء خليها خمس اجزاء نص جزء قبل الصلاه نص جزء بعد الصلاه يعني الاربع ارباع الاربع ارباع بياخدوا قد ايه؟ ها؟ 10 دقائق حضرتك تروح ساعه الاذان من الاذان للاقامه تكون صليت ركعتين وقريت الاربع ارباع يبقوا كده كام جزء؟ خمس وهتصلي بثلاثة يبقوا كده كام؟ ثمانية وهجيب لك اثنين في الطريق يبقوا كام؟ عشرة يبقى أنت هتقرا في اليوم كام جزء؟ عشرة في عشرة أجزاء في عشرة أيام بكام؟ ب 100 وحضرتك يوم عرفة هت- هتيجي في- هتختم أجيب لك ختمة ونص ختمتين أنا بتكلم في مستحيلات ولا حاجة؟ مالكم تنحين ليه؟ في حاجة؟ انت معاهم برضو معاهم استغفر الله العظيم. فهي دي هي دي الاول حدد انا النهارده انا النهارده لازم كل يوم يطلع لي صدقه مفيش اصل ايه إيه الايام دي مش عاديه فالصدقه بتاعتها مش عاديه فلازم كل يوم يطلع صدقه يطلع صدقه كام اللي اقدر عليه ايه المانع انك تطلع اصل احنا عندنا اشكال كبير جدا عندنا اشكال ان احنا فاهمين الفلوس اللي بنصدق بيها رايحه فانا عايز اقول الفلوس دي مش رايحه وما انفقتم من شيء فهو فهو ايه يخلفه يخلفه يعني ارجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن مين اللي بيقسم؟ حضرتك كن على يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اقسمش الا في مواضع محدوده منها الموضع ده ما نقص مال من ايه؟ فحضرتك لما بتتصدق ب 100 جنيه انت متاكد انها هتزيد؟ متاكد؟ ايه اللي خلاك متاكد؟ ربنا قال كده وما انفقتم من شيء فهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حلف طب انت قلقان ليه؟ قال يعني انا ممكن اصدق انا معايا 1000 جنيه اطلعها ما اطلعها كلها هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما طلع فلوس كل افطار حد قال انه كان مات فقير؟ لا ستنا عائشه بتقول والله ما افتقرنا الا عندما تولى الخلافه وسيدنا عمر كان فقير؟ ابدا الناس دي ما كانش فقراء الناس دي بدع من عندها اشكال وهو ده الفرق بيننا وبينهم الراجل ايه قال لانتم اكثر عباده من اصحاب محمد ولكنهم كانوا ازهد في الدنيا وارغب في الاخره احنا ايه ازهد في الاخره وارغب في الدنيا احنا بنحب الفلوس كلنا بنحب ان المحفظه بتاعتك تبقى ايه منفوخه امتينات لوحديها وبعدين نمت لوحديها وبعدين خمسينات لوحديها بنحبها كده ف... لكن هم ما كانش عندهم كده هو معاه فلوس اهم حاجه الفلوس يعمل ايه ينفقها في سبيل الله فالنهارده لو قدرنا احنا نحط اليقين ده انا ما فيش مانع اطلاقا انك انت تبقى معاك 100 جنيه ومعاكش الا هي وتتصدق بيه يبقى لازم كل يوم قران ولازم كميه ولازم كل يوم صدقه ولازم كميه موضوع الصيام ده ما تفكرش فيه اصلا يعني ايه؟ اصل النهارده هيبدا كتير بقى يطلع اصل النبي صلى الله عليه وسلم اصل النبي صلى الله عليه وسلم اصل فين عايش النبي صلى الله عليه وسلم قالت النبي صلى الله عليه وسلم اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايه؟ العشر. الصحابي لما سال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنه قال له ايه؟ عليك بالايه؟ بالصوم فانه ايه؟ لا عدل له فانه لا مثل له ربنا قال واستعينوا بالصبر والايه؟ الصبر اللي هو الصبر كلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ان الصبر هنا الصبر تاني حاجة لما حضرتك تبقى صايم حضرتك صايم الصيام ده فيه ميزة جميلة ايه هي الميزة في الصيام؟ حضرتك النهاردة هتصوم من الساعة 3 وتفطر الساعة 7 من 3 ل 12 كام ساعة؟ 9 زائد 7 يساوي يبقى كده 16 ساعة معنى كده انك انت بتعمل عبادة واحدة لمدة كام 16 ساعة حضرتك ممكن تقرأ قرآن 16 ساعة طيب ممكن تذكر 16 ساعة طب ممكن تصلي 16 ساعة طب ممكن تقعد دروس تسمع دروس علم 16 ساعة يبقى اطول عبادة ممكن تعملها في حياتك هي ايه ما تسيبهاش تاني حاجة ما من ايام العمل الصالح طيب انا مخطط ده يا جماعه العشر دي الحد اللي بعد الجاي يبقى الاسبوع الجاي لازم ابدا ابدا ايه؟ اصوم اثنين وخميس اصوم سبت وحد واثنين وبعدين اربع وخميس بحيث ان انا على ما يجي يوم الاحد ابقى خلاص موضوع الصيام بالنسبه لي مفيش كلام انا صايم لكن ما تبداش واحد ذي الحجه اوعى تستنى يوم واحد ذي الحجه وتيجي انا رايح الشغل انا مصدع انا مش قادر انا جعان انا تعبان انا حاسس بضغوط انا لا يوم واحد ذي الحجه اساسي انت ايه؟ صايم يبقى انا في تحديد العمل قران ماشي صيام قلنا خيام ليل قلنا خيام ليل ما ينفعش خيام ليل لا انا قلت لكم قلت لكم تصحى الساعه واحدة قبلها بساعتين قبلها بساعتين لو حضرتك سريع القراءه معاك ساعتين تيجي فيهم كام جزء؟ ست جزائر لو حضرتك سريع القراءة فجيب الجزء في تلت ساعة حضرتك بتصلي ركعتين قيام ليل بتصلي قصدي ساعتين قيام ليل بيجيب كام جزء؟ ست أجزاء يعني هتختم في العشرة كم مرة؟ مرتين واضح؟ فخطط خطط من دلوقتي أنا هنام إمتى؟ وهصحى امتى؟ حضرتك ما بعرفش انام بدري اتعود من اليومين دول ان حضرتك تصلي عشاء واثنين الساعه 2 تبقى صاحي الشيطان هيجي لك ما يخليكش تنام مش مشكله يعني ايه انا دخلت السرير الساعه كام؟ الساعه 10 انا صحيت الساعه كام؟ الساعه 2 يبقى انا نمت كام ساعه؟ حضرتك الساعتين بتتقلب فحط قناعه ذهنيه ان انا ايه؟ قعدت على السرير كام ساعه؟ اربع ساعات لا لا لا اقتنعت ان انت نايم هتقف تصلي اقتنعت ان انت ما نمتش هتفضل الليل والنهار تعمل ايه فاقتنع حط قناعه كده انا نمت حط دماغك كده ونام 10 دقايق وقول انا نمت ال 10 دقايق دول فعلا انا حاسس ان انا قمه النشاط قمه الحيويه انا مش قادر انا مش حاسس ان انا شبعت نوم قول لي نفسك كده ابدا من النهارده تمرن انك انت تقف لمده ساعتين ابدا النهارده بساعه بكره ساعه وخمسه ساعه و10 ساعه وربع ساعه ونص ساعتين الا ربع ساعتين على ما تيجي ال10 تبقى انت ايه خلاص يبقى احنا عمليه تحديد العمل ان عندك قران وعندك صيام وعندك قيام عندك ذكر حضرتك مش قادر تقرا قران تعبت مش قادر تصلي تذكر طب افضل الذكر نفس قال افضل ما قلت انا والنبيون من بعدي يوم عرفه ايه لا لازم تتمرن عليه فالنهارده فعلا دي من الاذكار المفقوس حقها النهارده لو انا سالت فيكم اي حد هل قال ذكر لا اله الا الله غير اذكار الصباح والمساء يا عم الشيخ احنا ما قلناش اذكار الصباح والمساء اصلا فلازم يبقى لك ورد النهارده من ذكر لا اله الا الله تقوله 1000 مره عشان لما تيجي يوم عرفه تقوله 10000 مره لان ده افضل ما قاله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء والمخبر يبقى النهارده انا عندي تعظيم العشق ان انا اعظم العمل الصالح فيه لان مين اللي عظمها ربنا؟ اثنين تحديد العمل انا قلت ان انا هجيب طيب انا اول يوم انت قلت لي ان انا هجيب اصلي بست اجزاء انا اول يوم ما صليتش الا بجزء انا فاشل انا مش نافع انا ما فيش امل انا طول عمري كده ما تقولش كده النهارده انا فشلت بكره اعمل ايه؟ هقوم من جديد بعد وقعت هقوم جديد بعد وقعت هقوم جديد انا ولا يوم جبت اللي انا قلت عليه لا حضرتك بيقولوا كده يكفيك شرف المحاوله يكفيك ايه شرف المحاوله حاول وتفشل محدش بينجح من اول مره ولا من اول مره والتانيه ولا من التالته ولا من العشره ممكن تنجح في المحاوله رقم كام دايما بيقولوا الراجل اللي اخترع المصباح الكهربائي ده كان الاختراع رقم 1000 او المحاوله رقم 1000 فمش مهم انك انت ما تنجحش المهم انك انت ايه تحاول مش مهم انك انت توصل الشيخ الالباني عليه رحمه الله قال ليس الشان ان تصل ولكن الشان ان تموت على الطريق فانا النهارده انا عايز ادمن خام الليل فمش مهم ان انا اقوم بالقران كله زي سيدنا عثمان بس المهم ان انا بزيد انا كنت بقوم بجزء بقيت بجزئين بقيت بثلاثه وقعت فبدات من واحد اثنين ثلاثه وقعت واحد اثنين ثلاثه اربعه وقعت واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وقعت فمش مهم ان انا المهم ان انا ايه لا تعجبن ممن ايه ممن ايه ممن وقع كيف وقع ولكن اعجبن ممن نجا كيف ايه نجا اياك وايه وطرق الباطل ولا يغرك كايه كثرة الايه السالكين ولا كثرة الهالكين والزم طرق الحق ولا يغرك قلة السالكين فالنهارده اقع مش قوم حضرتك قررت انك انت تصوم اول يوم هتموت حاول النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب له صيام يومين ها حافظين ولا مش حافظين دخل الجنه سكينة بنت الحسين صامت 40 سنة عشان تموت صايمة جالك شرط انك انت تموت صايم ما تموتش ليه يبقى تعظيم العشر تحضير الاعمال والعمل اللي انت حاطه حاول ما تجيش العشرة الا لما اكون خلصته انا هصلي بست اجزاء لازم اصلي بست اجزاء انا هي خاتمه في لازم تجيب خاتمه في يوم انا هجيب 10000 ذكر هجيب 10000 ذكر انا هتصدق ب 1000 جنيه هتصدق ب 1000 جنيه تنظيم بقى ترتيب الاوقات انا هقرا القران امتى انا هروح الشغل اوصل للساعه 2 هنام من 2 ل 3 ونص من العصر للمغرب مفيش حاجه غير المصحف حضرتك محدد المكان اللي هتقرا فيه جايب المصحف جايب كل حاجه محدد قعدتك فاصل التليفون بعيد عن الناس تماما تقعد تقرا وقتك انا البيت مش جايب معايا هتفق مع الراجل بتاع المسجد يقفل عليا الباب وانا جوه وياخد فلوس واقعد جوه المسجد من العشاء للفجر اقرا قران اصلي اعمل كل حاجه كفايه كده حد موافق جاهزين ان شاء الله حد موافق ها لا يسعى ان شاء الله سعى بالصلاه بس آه. يبقى ثلاث حاجات اول حاجه تعظيم العشر اثنين تحديد الاعمال ثاني حاجه تنظيم الاوقات ما تخليش ما تخليش وقتك حاجه تظهر على حاجه كل حاجه منظمه انا هصلي امتى انا هنام امتى انا هصحى امتى انا هاكل امتى حتى قضيه الاكل اكل انا هفطر من امتى لامتى حضرتك ما تقعدش تاكل من المغرب للعشاء بحسب ابن ادم ايه لقيمات نقمنا صلبة ودايما الاكل بيجيب النوم فما تاكلش كتير فتنام كتير اتفضل مش لحد جاي لحد العصر العشر حد جاي حد جاي على طول اصلا انا فاهم ان النهارده الجمعه انا فاهم النهارده الجمعه مش فاهم ان النهارده الاثنين طب معلش انا انا اصلا انا خارج الحسابات اللي انا بقالي يومين ثلاثه خارج الحسابات انا لسه بكلم اخويا النهارده فبقول له ايه مش امبارح كان الجمعه قال لي يا عم امبارح كان الاحد فايه انا انا انا, أنا بره الحسابات خالص ما تاخدوش عليا السنه دي السنه الجايه ان شاء الله نكون موتنا مستريحين ان شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب